عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ثم أما بعد أحبابي في الله حديثي إليكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى التي في بدايتها أشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لي أن ألتقي بحضراتكم فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى وكل شيء من فضله وكل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا فمن عظيم فضله ونسأل الله تبارك وتعالى أن نحسن استغلال نعمه أحبابي في الله مؤامرة كبرى على أمة الإسلام الحقيقة هذا الموضوع يعني أنا الحلقة الماضية أتكلم على الحرب على الهوية الإسلامية الحلقة اللي قبلها كانت كلمات حول اسم الله العزيز وكيف نصل إلى العزة وهل الأمة دي ستغلب وستنتصر بإذن الله تبارك وتعالى أم لا ده جرني إلى الحديث عن الهوية الإسلامية والمعركة على هوية المسلمين والآن أستكمل الحديث لأن كنت توقفت في الحلقة السابقة عن أساليب المؤامرة ال ال الآليات التي سلكها عدونا للإجهاز على الإسلام والمسلمين مؤامرة كبرى بعض الناس ممكن يتصور أن الموضوع ده مش مهم لكن في الحقيقة ينبغي أن نعلم من أين نؤتى وكيف نضرب حتى نستطيع أن نتلاشى ونتفادى هذه الضربات وهذه الطعنات مش معنى الكلام ده أبدا أو ليس معنى هذا الكلام ان احنا نقول عدونا قاعد يرتب لنا وعدونا يريد ان يجهز علينا وعدونا بيفعل ثم نركن الى هذا ونتقاعس عن العمل ابدا احنا في الوقت الذي في الوقت الذي نقول هذا الكلام أقول في ذات الوقت أنه ينبغي علينا أن نأخذ بأسباب العمل والجد بأقصى ما يمكننا وليس معنى هذا أن, إن في عدو لدود يحاول أن يستأصل شأفتنا أو أن يحرفنا عن عقيدتنا وعن منهجنا الذي هو مصدر عزنا باعترافهم هم كما سأقول لكم بإذن الله تبارك وتعالى في نقولات بعد قليل إن شاء الله في الوقت الذي أقول بقول إن لو عدونا ده عنده خير ناخده إنما ناخدش الشر اللي عنده وهو عدونا ممكن يبقى عنده خير آه ده عنده حاجات كتيرة جدا جدا هي خير التقدم العلمي التقنية الحديثة في كل المجالات كل ده مفيش أي مشكلة أن احنا نأخذ هذا الخير التقدم في الطب التقدم العسكري التقدم الاقتصادي التقدم في كل الحاجات دي مفيش أي مشكلة ناخده ما لم يصطدم مع عقيدتنا يعني عشان بس المسألة تكون متوازنة إنما في باب الاعتقاد وباب الصلة بالله عز وجل لا ده مش تخصصهم ده تخصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي يدلنا عليه الذي جاء في الكتاب والسنة عشان بس تكون المسائل واضحة كده في بداية هذا اللقاء أحبابي في الله قلت لحضراتكم في اللقاء السابق إن الهوية الإسلامية وكينونة هذه الأمة بترتكز على ثلاث أصول وتعتمد على ثلاث أركان أساسية الركن الأول العقيدة الإسلامية بس مش العقيدة بس ده في حاجة تانية اللي هو الركن الثاني التاريخ تاريخ هذه الأمة ده ركن أصيل في هويتنا الإسلامية وفي تكوين هذه الأمة الإسلامية وفي أسباب استمرارها وتقدمها التاريخ الإسلامي ينبغي ألا ننفصل عنه أبدا يعني إحنا مثلا لما نكون واقعين في ورطة ونتذكر أفعال الصحابة الكرام في ورطة مشابهة ونشوف أي طريق سلكوا فنجحوا ونسلك الطريق اللي سلكوه يبقى احنا كده بإذن الله سننجح بإذن الله تبارك وتعالى نستفيد من تجارب ال- الأفذاذ يعني أنا مثلا لما أشوف آه، واحد عالم وآخذ عنه علمه الذي نبغ فيه إيه المشكلة في كده ده بالعكس ده واجب عليا أيا كان هذا العالم وفي أي علم من العلوم طيب دلوقتي دول ناس وصلوا في التمكين للإسلام والمسلمين ناس وصلوا في الدعوة إلى الله عز وجل ناس وصلوا في مقامات الإيمان والصلة بالله تبارك وتعالى دي قدوات حية قدوات حية نقتدي بها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام ومن سار على دربهم ودرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده التاريخ الإسلامي الذي لا يجوز أن ننفصل عنه أبدا أعدائنا يريدون تزييف هذا التاريخ يريدون أن نفقد الانتماء إلى هذا التاريخ إحنا على سبيل المثال آه، نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل العرب ينتمون إلى نبي الله إسماعيل أبو العرب نبي الله إسماعيل آه، حضراتكم من أساليب تزييف التاريخ والمؤامرة على التاريخ قام اليهود منذ زمن وفي آه، آه، كتاب للأستاذ أنور الجندي الحنيفية أو السامية إجهاز على الحنيفية الإبراهيمية لما خرج اليهود علينا بمبدأ السامية وقالوا إن إحنا والعرب إحنا الاتنين بننتهي لسام ابن نوح ده مبدأ السامية عند ك- ده أصل مبدأ السامية إحنا والعرب ليه سام بن نوح عايزين يفصلونا عن إسماعيل عايزين يفصلونا عن إبراهيم فده منهج ده منهج إن إحنا ننفصل عن القدوات وإبراهيم ملة إبراهيم آه، هي آه، آه، آه، ال- الإسلام وملة إبراهيم الحنيفية السمحة وارتباطنا بنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ده ارتباط قوي جدا ده إبراهيم لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم أرسل لينا السلام عبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم أرسل لنا رسالة إنه بيقول يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وكأنه يريد أن يقول الجنة تهيأ لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يسلبوننا أو يفقدون يفقدوننا انتمائنا لنبي الله إسماعيل ونبي الله إبراهيم فبيجيب على طول إلى سام ابن نوح اللي هو من قبل طبعا نبي الله إبراهيم مفيش أي مشكلة احنا فعلا ننتمي إيه ننتهي إلى سام ابن نوح بس احنا آه، آه، سام ابن نوح آه، ليس نبيا سام ابن نوح آه، ليس هو في آه، آه، شرف انتماء آه، انتمائنا لإبراهيم وإسماعيل فنحن أولاد نبي الله إسماعيل آه، طبعا آه، حتة كده على هامش الأمر القضية دي حصل فيها انحراف بعد كده حصل فيها انحراف بما يخدم آه، مصلحتهم هم لما قام آه، آه، صحفي آه، ألماني وقال لا ده السامية هي آه، آه، آه، إسلا- أسلوب آخر أو نظام آخر خالص ده خاص باليهود ومسألة مبدأ معاداة السامية بدأت آه، تطرح على الرأي العام وكل من يتكلم على اليهود هو يعادي السامية وصار يقاضون كل من يتكلم في هذا المبدأ طب هم أصلا لو هم هياخدوا هذا المبدأ هم أنفسهم مع- آه، أعداء السامية لأن السامية هم اللي طلعوا للعالم انتمائنا نحن وهم أبناء إسماعيل العرب واليهود ينتهون إلى سام ابن نوح هم أشد جرما وأشد عداوة للسامية لما آه، يفعلونه مع المسلمين لما يفعلونه مع العرب الذين يعيشون على أرض فلسطين آه، يعني جرم بشع تقتيل وتذبيح وطرد وسلب الأرض وانتهاك للحرمات والأعراض والمقدسات إلى آخر كل هذا فمسألة التاريخ عايزين يفصلون عن تاريخنا مش بس اليهود ده مؤامرة عالمية طيب لو ما قدروش بيعملوا ايه بيكذبوا التاريخ يكذبون التاريخ عايزين حضرتك ما تنسى حاجة اسمها معركة اليرموك معركة حطين آه، معركة قلب أرسلان مع آه، الصليبيين حينما دخلوا وهجموا على بلاد المسلمين فوقف في وجههم قلب أرسلان بخمستاشر ألف جندي وهم 200 ألف جندي وينصر الله عز وجل ال 15 ألف جندي على ال 200 ألف جندي ويقتلون في ساعات قليلة 150 ألف والخمسين التانيين 50 ألف التانيين يؤسر من يؤسر ويفر من يفر منهم ويؤسر رومانوس اللي هو زعيم الحملة الصليبية هذه عايزين ننسى الكلام ده كله عايزين نفقد انتمائنا للحاجات دي كلها وعايزين ان احنا المعاني اللي كانت ورا كده عايزينها تروح من قلوبنا المعاني اللي ورا كده انه لما اتى قلب ارسلان وقال لمحمد بن عبد الملك البخاري العالم الفقيه كانوا بياخدوا معاهم للتوجيه المعنوي اللي احنا بنسميه في عصرنا ده التوجيه المعنوي اللي هو الدعوه الاسلاميه وبث روح الحميه الاسلاميه بين الجنود والمقاتلين اللي هو واضح للدنيا كلها انه كان اقوى سبب للنصر في اكتوبر حتى اي معركه ده دليل ان ارتباط الامه دي بربنا سبحانه وتعالى اقوى سلاح وسأبين بإذن الله تبارك وتعالى ان دي قناعات اعدائنا فهم مثلا لما قام قلب أرسلان لمحمد بن عبد الملك البخاري طبعا ده غير محمد بن إسماعيل البخاري الإمام صاحب الصحيح قال له ماذا ترى فقال له هذا العالم أيها الأمير إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه كأنه عايز يقول له أنت ما تخافش ما تخافش انت انت صاحب قضية منتصرة اصلا انت شرف ليك انك تمشي في هذه القضية حتى وان قتلت حتى وإن قتلت وده اللي اتعلمناه من الصحابة الكرام أنا مش مهم إن أنا أحقق النصر أو يتحقق النصر على يدي المهم إن أنا أكون سبب وإن أنا أكون ابن من أبناء هذه القضية اللي هي منتصرة بإذن الله يقينا منتصرة يقينا ما فيش فيه نقاش قضية منتصرة يعني أدلكم على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا كل ما اقول اسم النبي كل الناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم آه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان داخل مكة فاتح منتصر كان الصحابة اللي مع النبي هم بس المنتصرون لا مش بس دول مش بس دول مع النبي لا ده كان منتصر خبيب بن عدي الذي قتل ومزق كان منتصر مصعب ابن عمير الذي قتل في معركة كان منتصر عم النبي أسد الله وأسد رسوله حمزة كان منتصر الصحابة الذين قتلوا في العهد المكي كان منتصر كل من مات في الطريق كل من مات في الطريق كل من قضى نحبة في هذا الطريق فمش بس المنتصر اللي هم عايشين أثناء النصر مش بس المنتصر اللي على ايديهم رفعت الراية لا كل من قدم كلمة وكل من قدم بذلا وتضحية كل دول منتصرون فأنا هو بيقول له الحقيقة دي بيقول له أيها الأمير إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه وإن أردت أن تلقى القوم كان الكلام ده يوم الأربع فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال اشمعنى يوم الجمعة قال له والأئمة على المنابر يدعون لجيوش المسلمين شايفين الصلة بالله الارتباط بالله تبارك وتعالى الدعاء احنا ملناش غير ربنا احنا أقوى سلاح عندنا الصلة بالله تبارك وتعالى وفعلا جاء يوم الجمعة وصعد محمد بن عبد الملك البخاري قعد يدعي ربنا وأمن الجنود وأمن قلب أرسلان وبكى الجميع كان الكلام ده في القرن السادس الهجري يعني مش مش في صدر الإسلام مش في القرون المفضلة لا ده كان بعد كده وبكى الناس جميعا وخرج قلب أرسلان حاملا كفنا الكلام ده لا يمكن أن يتواجد إلا في العقيدة الإسلامية إلا في العقيدة الإسلامية عقيدة عجيبة لما تدخل في قلوب الرجال بتحول الرجل كأنه كتيبة من المقاتلين هو فرد بس الرجل بألف رجل الكلام ده لا يتواجد إلا في العقيدة الإسلامية الكلام ده لا يتواجد إلا في قلوب موصولة بالله عز وجل إلا في قلوب تثق يقينا أن ما عند الله عز وجل خير لها من هذه الدنيا الكلام ده لا يمكن أن يخرج إلا من قلوب توقن يقينا جازما وتشتاق شوقا عارما إلى ما عند الله عز وجل الشهادة أحب شيء إلى قلبها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام في معركة بدر وقال هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قام عمير بن الحمام بخ بخ يا رسول الله فقال ما الذي يحملك على قول بخ بخ قال رجاء أن أكون من أهلها فقال أنت من أهلها فألقى التمرات التي كان يأكل منها وقال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ثم ألقاها ودخل يقاتل حتى قتل العقيدة دي هي التي جعلت هي التي جعلت عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص في معركة بدر يشوف سعد بن أبي وقاص ماشي بيتخفى خلف الجنود وهو شاب صغير فيقول له لماذا تفعل ما الذي حملك قال له اسكت يا سعد لئلا يسمعك رسول الله فإني أرجو ألا يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أرجو أن أقاتل حتى يرزقني الله عز وجل الشهادة فيراه النبي صلى الله عليه وسلم شايفين العقيدة الإسلامية التاريخ ده عايزين عايزيننا ننسى التاريخ ده عايزيننا ننسى النماذج دي إنما لما تسمع النماذج دي الإيمان ينتعش في قلبك ال- الحماسة تنتعش في قلبك حضرتك الإيمانيات بتعلى في قلبك فبيقول له آه، النبي يقول له ارجع يا عمير فيبكي عمير فلما النبي عليه الصلاة والسلام يرى بكاء عمير بكاء هستيري يرق النبي عليه الصلاة والسلام لعمير ويخرج عمير يقاتل كما يقاتل الأقوياء حتى يرزقه الله عز وجل الشهادة عمرو بن الجموح يبكي أمام النبي عليه الصلاة والسلام لأن أبناءه يمنعونه من الخروج وبيقول له يا رسول الله إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة ده التاريخ اللي عايزيننا ننساه ده التاريخ اللي عايزيننا لا نتذكره ولا نقتدي بهم ولا نتأسى بهم فحضرتك دي, دي معركة معركة كبيرة حينما طول ما ال- ما الأشخاص دي طول ما النماذج دي طول ما التاريخ ده حي في قلوبنا ده مصدر رعب بالنسبة لأعدائنا عشان كده في مؤامرة تزييف التاريخ تكذيب التاريخ في مؤامرة رد التاريخ في مؤامرة مؤامرة من نوع تاني إن ما قدرش يزيف إن ما قدرش ي- يكذب إن ما قدرش يمحو التاريخ يقوم يفسر لك التاريخ ده بالقومية والعروبة بعيدا عن العقيدة لأن التفسير بالقومية والعروبة انتماء الإنسان للأرض برضه في النهاية حاجة ضعيفة إنما لما تكون حاجة مربوطة بربنا وهو ده اللي ينبغي أن يكون إحنا لا نعبد ترابا ولا نعبد أرضا إنما نعبد الر- الله عز وجل وليس معنى هذا إن إحنا لا نعبأ لا, لا بل ينبغي علينا أن نحرص على الأرض ليس من قبيل أن الأرض نفسها والوطن نفسه لذاته بل لأنه مكان نستطيع من خلاله أن نعلي راية التوحيد وأن ندعو الناس إلى الله عز وجل إنما في النهاية إحنا ارتبطنا بربنا قبل أي حاجة ارتباطنا وانتمائنا إلى عقيدتنا وإسلامنا عشان كده يحاولون تزييف التاريخ يحاولون تأويل التاريخ وتفسيره بطريقة العروبة والقومية عشان الروح العقائدية تفقد لأن الكلام ده كلام مرعب بالنسبة لهم أقول لك على سبيل المثال سنة 78 يوم 18 3 78 شوف الكلام قديم ازاي ايوه قديم قديم قوي يا حبايبي في الله يعني ايام ما كنا لسه قطط صغيره كده بيقول ان على وسائل اعلامنا في صحيفه احرنوت اليهوديه ان على وسائل اعلامنا الا تنسى حقيقه هامه هي جزء من استراتيجيه اسرائيل في حربها مع العرب هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا طبعا أصدقائهم دول كتير يعني في إبع... نجحنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب قضية ما تبقاش قضية إسلام خالص قضية قضية أرضي وأرضك الحدود يعني في إبعاد الإسلام مع معركتنا مع العرب عن معركتنا مع طوال ثلاثين عاما يعني من 48 يعني ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد شايف حضرتك آه ولهذا ينبغي ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ خطة في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب وتقدر نقدر نقول لك ونضيف م- من عندنا وهي مسألة واضحة وبأي ثمن يعني ايه بأي ثمن أي فلوس تندفع لأي حد ولأي جهة ولأي منظمة ولأي جمعية ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا شفت حضرتك فالناس فاهمة كويس جدا يعني عيب ان هم يكونوا مستوعبين حاجة واحنا نضع أنوفنا في الرمال معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه والله يا شيخ أنا يعني أحسبكم إن أنتوا ب- يعني بتسعوا للخير والتوفيق من عند الله. إيه بس لو لو حضرتك يعني شفت في سبب في حضرتك لنفعة مصر بمعنى أصح مش ه- مش هقول لحضرتك المسلمين هقول لحضرتك مصر مصر كاملة يعني. هل حضرتك هتستأخر في في, في, في نصرة مصر؟
إيه لا طبعا يعني لا أنا معلش استحلفك بالله انت اتفضل.
يعني انت يعني في- في خير ان شاء الله في- في عندي انا يعتبر مقترح واخد بال حضرتك اتفضل هل حضرتك تتاخر
لو امر خير ايه المشكله اتاخر ليه طب حضرتك باذن الله يعني احنا بنتكلم انا انا انا اعتبر يعني يعني بسعى للدين وبحب وبحب الدين جدا جميل.
بس دلوقتي مصر محتاجه لتوحد واخد بال حضرتك صحيح صحيح فانا كنت كان نفسي ان انا يعني اصل للشيخ محمد حسان يعني ف- فاستاذنك واستحلفك بالله استحلفك بالله إيه، باي طريقه كانت ان انا اكلمه في امر والله العظيم ان شاء الله في خير لمصر ان شاء الله في طب حضرتك مع الكنترول ربنا يكرمك آه شفت حبايبي في الله شفت ال- الناس فاهمه الناس مستوعبه ان احنا مصدر عزنا ومصدر قوتنا عقيدتنا وانتمائنا وتاريخنا و- وارتباطنا بال بال بالاجيال التي اثنى عليها النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول خير الناس قرني يعني الجيل اللي عايش فيه النبي الجيل الصحابه ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين ويقول احد المستشرقين ايضا بيقول ايه اذا اردتم ان تغزوا الاسلام وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة وكانت سبب سيادته يعني يقصد ال- العقيدة الإسلامية سبب سيادة المسلمين يعني وكانت سبب سيادتهم وغزوهم للعالم عليكم أن تتوجهوا إلى الشباب المسلم بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن وتحويلهم عن كل ذلك بنشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي ولو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها شايف حضرتك ناس بتفكر وناس عندها قضية وعايشة بتفكر ليها صح ومستوعبين حاجة آه، يعني يعني ينبغي علينا جميعا أن نستوعبها أن نستوعبها إن إحنا مصدر قوة يعني أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا أنا عندي قناعة إن ربنا عز وجل حامي مصر من أقوى الأسباب إيمان أهلها وارتباط أهلها بربنا ورفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل لأن في أشياء لا يمكن لا يمكن في أي وضع آه، إذا- إذا- يعني معتاد البلد تقع تماما ولكن يصبح الصباح إذا بالبلاء قد كشفه الله عز وجل وأنا أرجو الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءنا في مصر يحقن دماء كل المصريين كما يحقن دماء آه، إخواننا في سوريا وفي كل البلاد التي اعتدى عليها أدعو الله عز وجل أن يحقن الدماء وأن يجنبنا الفساد والمفسدين وأن يوحد كلمتنا لأن أعدائنا لا يمكن لا يمكن أبدا يعرفوا يعملوا أي حاجة إلا إذا تقطعنا وتمزقنا على زي ما هقول بعد شوية إن شاء الله ال- ال- الطائفية خلي دي فرقة ودي فرقة ودي طائفة ودي طائفة تتفتت القوى الموجودة بهذه الطريقة يستطيع من يريد أن يفعل شيئا يستطيع أن يفعله لكن مع التوحد مستحيل مستحيل أسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح يبقى رقم واحد العقيدة اتنين التاريخ تلاتة اللغة العربية اللغة العربية آه طبعا اللغة العربية ده موضوع خطير جدا جدا اللغة العربية حبايبي في الله وأنا بتكلم في قضية بعالجها قضية غاية في الخطورة قضية هويتنا إسلامنا عقيدتنا ديننا رقم واحد العقيدة الإسلامية اتنين التاريخ تلاتة اللغة العربية أخطر حاجة التلات حاجات دول دول خطوط حمراء الاقتراب منها خط أحمر طيب أفهم عايز أفهم اللغة العربية فايدتها إيه والعدو ممكن يعمل إيه أقول لحضرتك اللغة العربية أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن يتفاهم إلا من خلال اللغة التي تربط بين أفراده حضرتك لو أنا وإنت ما فيش بيننا لغة مشتركة مش هنفهم بعض ولا نقدر نعيش مع بعضنا مش هنقدر خالص يبقى لازم اللغة المشتركة اللغة دي هي أي لغة هي أساس قومية أي دولة أي دولة من الدول أي مجتمع من المجتمعات يعني على سبيل المثال عند حضرتك دولة زي إسرائيل مثلا إسرائيل طبعا دي ال ال ال هي طبعا يعني ناس مغتصبين أرض هذه الدولة وهؤلاء المغتصبون اتكونوا ازاي شوية من انجلترا بيتكلموا باللغة الانجليزية شوية من فرنسا بيتكلموا باللغة الفرنسية شوية من ألمانيا بيتكلموا الألمانية شوية من العرب بيتكلموا لغة عربية هيعيشوا مع بعض ازاي ما يعرفوش يعيشوا مع بعض عشان كده قالوا لابد ان يكون هناك لغة توحد كانت اللغة هي اللغة العبرية فأتوا باللغة العبرية وعلوها وتعلموها وصارت هي لغة التفاهم في هذا المجتمع المغتصب لأرضنا ووطننا ومقدساتنا الشاهد ان كينونة وقوام هذه الدولة كان باللغة مثال آخر لما احتلت انجلترا ايرلندا عملوا ايه طبعا مجرمين جدا جدا خدوا عشرين ألف شاب باعوهم في أمريكا عبيد قتلوا وهجروا عشرات الآلاف جاء الأيرلنديون بعد زمن طويل أرادوا أن يستعيدوا مجد الآباء والأجداد وعايزين يرجعوا تانو تاني يكونوا دولتهم فقالوا إحنا مستحيل طول ما اللغة اللي عندنا هي اللغة الإنجليزية لأن هم طبعا أول ما دخل الاحتلال لغى اللغة العربية الأيرلندية وجعل اللغة الإنجليزية فقالوا مستحيل نقدر إلا إذا يعني تعلمنا اللغة الأيرلندية فجعلوا يفتشون حتى وجدوا معلما يعلم اللغة الأيرلندية فأتوا به وجعلوا دورات تعليمية واللي تعلموا يعلموا يدوا دورات أخرى حتى نهضوا وكان سر تجمعهم هي تعلم اللغة الأيرلندية ونجحوا في طرد المحتل الإنجليزي وقامت دولتهم من جديد طيب معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ غريب الله يبارك فيك أهلا يا أخ أحمد ازي حضرتك
انا احبك في الله يا اخي والله حبك الله يا أخي يا الله يرضى عنك يا شيخ ال- ال- ال- الاخوان المسلمين و- و- وحزب النور يا ريت يا ريت يتحدوا مع بعض وان شاء الله تبقى الشريعه الاسلاميه هي اللي حاكمه مصر باذن الله وربنا ينصر ال- الاسلام وال- والمسلمين يا شيخ آمين.
غريب آمين.
واحنا عايزين نفهم بس الاعلام الليبرالي حاجه ان ان احنا كشعب مصر والله والله يعني بقول لك يا شيخ انا من محافظه انا صعيدي من محافظه اسيوط والله يا شيخ احنا بس لوحدينا المحافظه بتاعتنا نخش على سريف تدمرها مو مش اسلاح ولا الكلام ده كله صعيدة يا رجالة فالحمد لله رب العالمين يا شيخ فعايز الناس بس الليبراليين ما يقلبوش كده ما يخافوش احنا بلد مش هينه مصر آه، يعني قويه برجالتها وبشبابها وبشيوخها وربنا يرضى عنك يا شيخ وربنا الله ينصر يكرمك.
الشريعه باذن الله جزاك الله خيرا ربنا يكرمك يعني أهل أهل الصعيد ناس الحقيقة يعني أفاضل جدا ويعني يعني دول بس يسخنوا في حاجة كده إن شاء الله بإذن الله يعني آه، يعني ينجحوا فيها نجاح ساحق بإذن الله تبارك وتعالى ده طبعا من خلال جولات عملناها هناك في في الصيف اللي فات و وعلى فترات متقطعة الحقيقة وجدنا خيرا كبيرا كثيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل الصعيد وفي كل المصريين وفي كل المسلمين في أي حتة في أرض الله تبارك وتعالى فأنا عايز أقول لحضراتكم دي, دي مسألة, مسألة واضحة جدا يبقى اللغة دي لغة حاجة قومية بتوحدنا إنما مثلا لما ال- ال- اللي حصل مثلا عندك لما دخل الاحتلال للمغرب العربي انت بتلاقي حتى الآن حتى الآن اللغة الفرنسية واضحة جدا جدا في كلامهم تلاقي مثلا التوانسة يتكلموا آه، م- كلمات فرنسية في داخل كلامهم بنسبة ملحوظة آه، ال- الم- المغاربة أيضا في كلمات يعني متأثرين والكلام ده دي ظاهرة ينبغي أن آه، تتضافر الجهود ويقضى عليها وطبعا أهل تونس إخواننا في تونس وأهلنا في تونس وأهلنا في المغرب والمنطقة دي ناس أفاضل والدين قوي وأنا أرجو الله عز وجل أن هم ينتبهوا لهذا الأمر وتبدأ تدخل اللغة العربية بشدة وتطرد أي لغة غير اللغة العربية يبقى دي رقم واحد اللغة العربية بالنسبة لنا لغة قومية بتجمع بيننا بتجمع شملنا اه اتنين الفايدة الثانية للغة العربية أنها ليست لغة قومية فقط بل هي لغة دينية أيضا تقول لي لغة دينية إزاي لغة دينية يعني يجب تعلمها على المستطيع طبعا يعني بالنسبة ينبغي أن يتعلم الناس اللغة العربية وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لما كان فهم الكتاب والسنة غير ممكن بدون اللغة العربية لذا يجب تعلم وفهم اللغة العربية عشان نفهم ديننا ونفهم عقيدتنا إنما تخيل حضرتك لو ما فيش ناس فاهمة لغة عربية هتقدر تمسك القرآن تستمتع بيه وتعيش معاه آه كما تعيش معه أنت الآن تصور مثلا لو إنك ما بتفهمش لغة عربية هتقدر تمسك كتاب تفسير كتاب حديث كثير من الدعاة والعلماء آه تعليمهم أصلا مش تعليم شرعي مش تع... يعني خدوا كليات كليات هندسة وصيدلة وطب و... وغير ده و... و... ونبحوا و... ونبغوا وعلى قدرهم في خدمة دين الله عز وجل من خلال طلب العلم اللي هو عبارة عن اجتهاد شخصي وصلة بالمشايخ إلى أنصار ودعاه وعلماء ومشايخ ولهم طلبة الكلام ده لو لم تكن اللغة العربية شأن عام في بلادنا لما استطاع أن يفعلوا ذلك فدي مسألة غاية في الخطورة حبايبي في الله اللغة العربية لغة قومية اللغة العربية لغة دينية لذلكم هم فاهمين الكلام ده كويس جدا يريدون أن يقضوا عليها لأن في القضاء على اللغة العربية قضاء على هوية هذه الشعوب وقضاء على الإسلام لأن حضرتك أنت مش هتقدر تفتح كتاب تقرأ فيه فالإسلام هيضعف في قلوب الشعب الشعوب ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب بيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجات كتيرة جدا من ذلك تشجيع اللهجات العامية نطقا وكتابة نطقا وكتابة أصعب حاجة وأسوأ حاجة أن تجد منشورا وورقة توزع على الناس باللغة العامية ده شيء صراحة مؤلم جدا للقلب يعني تجوزنا أحيانا في الخطاب أن ندخل لهجات عامية في الحديث وإن كان ده خلاف الأولى وأنا أعترف وإن كان بيدخل في طرحي أحيانا إنما الأصل إن إحنا اللغة العربية وأنا أضم صوتي إلى صوت المشايخ الذين يقولون كذب من زعم أن ناس لا يفهمون اللغة العربية بالعكس ناس بيفهموا اللغة العربية كويس جدا ويستوعبونها فحضرتك إحنا ما ننزلش بالناس إنما نعلو بالناس نعلو بالجماهير نعلمهم اللغة العربية نكتب أسلوب بسيط هو لابد أن أنا أجيب لازم أجيب ألفاظ ما يفهموهاش أستطيع أن آتي بألفاظ سهلة ميسورة يستطيعون فهمها نريد أن تحب الشعوب لغة القرآن اللغة التي أنزل بها القرآن اللغة التي كتب بها شرع الله عز وجل ودونت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تشجيع اللهجات العامية حاجة تانية الكتابة باللغة الإنجليزية والفرنسية كتابة الرسائل حروف عربية بس بتكتب أو نطق عربي يكتب بحروف لاتينية أو حروف إنجليزية أو حروف فرنسية أو ألمانية حاجة غاية في, الم... في الألم يعني تلاقي مثلا واحد بعت لك رسالة سلام عليكم أول حاجة كده في رسالة بصراحة بعض الناس عملها لقيت رسالة كده مرة أنا مش عارف س... فين وفين على ما عرفت أنه بيقول لي سلام عليكم سلام عليكم اس ال اي ام او عليكم دي اي عليكم ال اي اي ال اي كي او ففين وفين على ما استوعبت قلت سبحانك للدرجات الناس يعني سبحانك ربي احنا نحتاج ان نعتز باللغة العربية ما ينفعش كده حبيبي في الله معانا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم يا مرحبا عليكم السلام
آه، الأخ عاصم من تونس يا أهلا يا أخ عاطف
وفي اخطر حاجه يعني آه، عاوز اقول على اللغه العربيه يعني آه، الناس يعني في تونس يعني في كثير من ال- الفئه لا تفهم القران يعني هذا خطير جدا يعني
يعني يعني عموم الناس لا يفهمون القرآن يعني اه على أساس إن إن اللغة ال- اللي غالبة في الحديث ليس عموم ولكن هناك فئه يعني آه، كثير- كثير من عددها الناس.
محترم جدا يعني مم.
لا يفهمون القران يعني يغربون عن اللغه يعني يعني ب- حتى بسبب الدراسة اللغة يعني.
انتشار الفلنسية في الكلام آه، ها- هذا هو.
مم.
انتشار الفرنسية يعني مم.
حتى كلامنا في العامية في الأسواق فهو آه، آه، كثرته فرنسية يعني هذا خطير جدا يعني طبعاً.
و-
صحيح نف- جزاك الله خير و- ونسأل الله يعني يعني على قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يعني يعني لو حازم آه، ظلم يعني في غيره يعني يعني هو فكرة يعني وليس شخص يعني إن شاء الله صحيح.
ربي يوفق مصر يعني صحيح نعم آه، لوضع الشريعة يعني كما أمر جزاك الله خير كلامك صحيح ربنا يكرمك هو هو يعني يعني انا انا اؤكد وعلى فكره انا عايز اقول حاجه مهمه هو ده آه، قناعه الشيخ حازم نفسه يعني ق- قناعه الشيخ حازم وقناعه الدنيا كلها ان القضيه مش قضيه شخص آه، القضيه قضيه آه، آه، مبدا او آه، عقيده لزوم تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى دي مسألة ملهاش علاقة بشخص هي الفكرة بس ان الشيخ آه، حازم ربنا يحفظه يا رب ويكشف عنه كل كرب وكل بلاء الفكرة ان الشيخ حازم يعني بقاله سنة او اكتر من سنة ت- تقريبا آه، يعني يتكلم في هذا الموضوع وانا الحقيقة آه، ال- ال- الذي اقتنع به جدا آه، ان الشيخ حازم حفظه الله ورعاه آه، قدم للإسلام خدمة جليلة جدا من خلال طرحه عبر هذه السنة الخدمة العظيمة التي قدمها أنه عرض الشريعة بأسلوب أحبته الجماهير يعني الناس حبت الشريعة آه، لدرجة أن حتى كان يعني معروف أنه أكثر من 300 شاب آه، نصراني كانوا في حملة الشيخ حازم طبعا دول 300 لما يكون ال 300 دول نشطوا ان هم يعني يكونوا آه، بوق في ال- ال- الدعايه للشيخ حازم آه، طبعا طب امال بقى الناس اللي اللي مقتنعين آه، بس ما عندهمش وقت او ما عندهمش همه دول قد ايه لما يبقى 300 يبقى ده عدد كبير جدا فهو طبعا آه، جزاه الله خيرا قدم شيء عظيم جدا ولو لم يكن آه، من امر آه، آه، محاولته للترشح او ترشحه الا هذا الامر لكفاه لكفاه والله لقد خدم شرع الله عز وجل خدمة جليلة وأدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح حاله وحال جميع المسلمين آه، وبالنسبة برضه لكلمة الأخ المتصل قبل آه، ال- ال- الأخ ال- ال- الأخير التوحد بين الإخوان وحزب النور ده طبعا ندعو الله عز وجل أن يجمعهم على كلمة الحق وأن ينصر بهم وأن يؤيد بهم الدين وأن يأخذ بأيديهم جميعا الحق الذي يرضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وطبعا احنا احنا بنحب ال- ال- ال- التوحد وبنحب التآلف وبنحب ال- الاجتماع ويعني سبحان الله أنا حينما آه، أسمع الإخوة اللي من حزب الحرية والعدالة يتكلمون في الفضائيات يثنون جدا جدا على نواب حزب النور في البرلمان بيقولوا الحقيقة نحن آه، يعني كانت فكرتنا مختلفة تماما عن السلفيين وما كناش نعرف ان هم بالطيبة دي والرقة دي واللين ده وال- والأفق الواسع ده والإيمانيات العالية دي والأدب ده إلا حينما آه، حصل الاحتكاك بإخواننا فطبعا ده, ده دي إيه، نتيجة الفرقة ونتيجة الشتات إنما لما نقرب من بعض هنحب بعض لأننا في النهاية إخوة وأصحاب مشروع في الجملة مشروع واحد اللي هو مشروع تحكيم شرع ربنا أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم جميعا في خدمة دين الله تبارك وتعالى نرجع تاني للمؤامرة على اللغة العربية والأخ يعني ال- من تونس بيؤكد ان فعلا في ك- في مشكله كبيره وثمار المشكله دي او نتاج المشكله دي واضح ان كت- ان كثيرا من الناس لا يستطيع ان يفهم القران آه، حضرتك يعني ال- آه، نحن في مصر وفي هذه الدول العربيه اللي هي اصلا بتتكلم باللغه العربيه فقط آه، تقرا القران وتفهم تفهم معظم القران وتعيش في الجو وتبكي مع تلاوة القرآن وتبكي ورا الشيخ في صلاة التراويح الكلام ده كله لأن حضرتك نفس اللغة العربية في بلادنا قوي ولله الحمد والمنة معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة أخت الله أم وبركاته خديجة السلام عليكم أيوة بارك الله فيك يا شيخ غريب الله أنا بس يكرمك.
آه، أنا بكرر نفس الطلب اللي طلبه قبلي الأخ إن يا ريت آه، بالله عليكم مجلس شورى العلماء لو يقدر يتواصل مع الإخوان بأنهم يتوحدوا على مرشح واحد والله صحيح.
أقسم بالله إن له- لو لو توحدوا الإسلاميين على مرشح واحد لهنقدر على أي حاجة دلوقتي بتحصل بإذن أي الله.
مؤامرات أو أيا كان ال- الجهة اللي بتعملها لو توحد الإسلاميين على مرشح واحد هتكون دي أقوى قوة في وش كل ده ولا هجوم ولا سلاح ولا الكلام اللي هم عمالين بيتكلموا فيه صحيح.
دي حاجة الحاجة التانية أنا سمعت خبر دلوقتي ويا ريت حضرتك تأكده لي أو تنفيه لأن طبعا الخبر ده لو صحيح هتبقى كارثة هل أقيمت في في مصر دلوقتي حسينية وعلي الكوراني جه مصر وارجوك لو كان ال- الموضوع ده صحيح يا ريت قناة الرحمة خصوصا قناة الرحمة يعني يا ريت تتبنى الموضوع ده وتتصدى ليه بكل قوة لأن معنى إن إن تبنى في مصر أو تقام في مصر حسينية يبقى دي أول كارثة.
الفتن الشنعاء اللي ممكن ما نقدرش إحنا نقدر عليها كارثة كبيرة فبالله عليكم بالله عليكم تأكدوا من هذا الخبر ولو كان صحيح يا ريت تتصدوا ليه وخصوصا قناة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت أم أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بك يا أخت
حياك الله يا شيخنا الفاضل الله يكرمك اتفضلي تسمعني؟
اتفضلي أسمعك نعم
طيب أه بقول آه، بالنسبة للموضوع آه، القراني الكلام ده فعلا م- م- آه، يعني ذكر آه، سمعته في برنامج مصر الجديدة قاله الشيخ خالد عبد الله أمس آه، فإنما طبعا يعني أنا ما عنديش مصادر أتأكد منها غير آه، الكلام في آه، برنامج مصر الجديدة أمس من الشيخ خالد عبد الله إنما لم أطلع اطلاع يعني بحيث أتيقن إنما لو ده حصلت كارثة كبيرة جدا جدا إن يحصل آه، يدخل علي الكوراني أصلا مصر دي دي, دي مصيبة أساسا إزاي يدخل أساسا إزاي يجي هذا الشخص ومعروف جدا جدا ب- حتى نظرته لمصر نظرة علي الكوراني لمصر يعني نظرة تصطدم مع آه، كينونة الدولة أصلا موضوع خطير موضوع كبير آه، فربنا يا رب يكفينا شرهم آه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي من يصلح آه، بالنسبة لمسألة آه، ال- المرشح الواحد آه، كل أنا عايز أقول مش بس الأخت المتصلة لا ده كل ال- ال- ال- التيار الإسلامي يرجو ذلك ويتمنى ذلك أن تجتمع الكلمة على مرشح واحد كلنا بنحب كده بس سبحان الله مش كل شيء احنا آه، نحبه كأفراد نستطيع أن نتوصل إليه الموضوع موضوع كبير وأنا أعلم أن في محاولات من زمان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا زال عندي أمل أن هم فعلا يتفقوا على مرشح واحد والمشكلة دي يعني آه، تنتهي آه، وبالنسبة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا بالنسبة للصوت الليبرالي الصوت العلماني آه، آه، العلماني آه، ال- الكلام اللي بيقولوه والهجمة الشرسة على ال- التيار الإسلامي أو التيار الإسلامي السياسي زي ما زي ما بيقولوا مش عارف برضه معترضين عليها ليه آه، ما هو الإسلام برضه دين ودولة احنا احنا د- د- دي عقيدة عندنا أن الإسلام دين ودولة وليس دين منفصل عن الدولة آه، ال ال ال دايما هم في كل آه، لهم صوت عالي في كل موقف لهم صوت عالي والناس بتحس ان هم خلاص سيطروا على البلد وخدوا كل حاجة وان الاصوات كلها معاهم واذا بنا نفاجأ في الصندوق الامر مختلف امر مختلف تماما حبيبي في الله شعب مصر في جملته في السمة السمة الغالبة شعب محب للشرع محب للدين شايفين حضراتكم نسبة ال- ال- اللي بيحصل اللي حصل في آه، انتخابات مجلس الشعب ده يثبت قد ايش عشان كده انا كنت ايامها بقول انا فرحان جدا جدا مش لان الاخوه دخلوا الناس الملتزمين دخلوا البرلمان إن فرحتي الاساسيه ان الشعب محب للشرع ومحب للدين لان في اختياره ده هو بيختار الشرع بيختار الدين ده ده بس آه، كون بقى ان في هجمات شرسه والناس في ناس ندمت ان هم اختاروا الاسلاميين ورشحوا الاسلاميين ده بس ده الصوت العالي ده صوت عالي بس انما الحقائق مختلفه ده ظني بإذن الله عز وجل إن الحقائق مختلفة ويتبين ذلك بشرط بس إن إحنا نضمن نزاهة الانتخابات الجاية انتخابات الرئاسة إن هي لا تزور وإحنا نرجو الله تبارك وتعالى إن هي تتم في شفافية أدعو الله تبارك وتعالى ذلك إحنا عايزين ندعي ربنا إن هي تتم بنزاهة وشفافية وأن يولي من يصلح آآ آآ بإذن الله في هذه الحالة المصير هيكون محدد ومعروف إن شاء الله آآ مصير بلدنا ومآل بلدنا لكل خير إن شاء الله وبالتالي العالم الإسلامي كله أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه بالنسبة للغة العربية أرجع تاني مش بس تشجيع اللهجات العامية مش بس كتابة الرسائل وكتابة الحاجات النطق عربي بحروف لاتينية أو أجنبية تشجيع اللغات الأجنبية في التفاهم بين الجماهير المسلمة يبقى أصلكم عربي زي ما الشكوى المرة من الأخ التونسي منذ قليل الأصل عربي واللغة العربية هي اللغة الأصلية للبلد وبرغم ذلك يعدلون عنها إلى لغة أخرى يظنون أن هذا دليل على التمدن ودليل على التحضر ودليل على التقدم ودليل على رقي الشخص ودليل على والكلام ده كله كلام يعني كلام لا ينبع إلا من شخص يشعر بأنه مهزوم أمام عدوه هزيمة نفسية نكراء ده السر في هذا الأمر وأن يترك المرء اللغة العربية ويتكلم ويتفاهم بلغات أخرى غير اللغة العربية هذا هو النفاق بعينه ده النفاق اللي قال عنه شيخ الإسلام انت حضرتك ليه سايب اللغة بتاعتك وبتتكلم بلغة غيرك ده دليل انك بتحب هؤلاء وبتحس ان أهل الإسلام دول والعرب دول ناس دول وتنظر إلى غيرهم بأنه نظرة كمال طبعا ده نفاق ده من النفاق في القلوب ودي كارثة كبيرة جدا والفكرة مش بس ان الناس مش هتفهم اللغة العربية ومش هتفهم القرآن ومش هتفهم الشرع ومش هتفهم الدين ده الموضوع أكبر من ذلك حينما رأى ابن خلدون شابا في الأندلس يتزيى بزي الكفار المسلمين لهم زي يميزهم فبدأ كده شاب لبس لباس مش من الزي العام للمسلمين احنا طبعا في زماننا دلوقتي مفيش زي عام فالمسألة مفتوحة الأصل ستر العورات وخلاص إنما أنا بتكلم على زمانهم فأول ما لقى واحد ترك الزي العام للمسلمين وتزايا بزي الكفار دي الفكرة مش في اللبس الفكرة في القلب والفهم الذي أنتج هذا التصرف قال ابن خلدون هذه هي أولى أمارات ضياع الأندلس ليه قال هي أولى أمارات ضياع الأندلس لأن الشخص ده نظر إلى ما عند الغرب على إنه الكمال ونظر إلى ما عند المسلمين إنه الشيء الدون اللي ما, ما يشرفهوش إنه آه يعيش عليه والخطورة في كده وفعلا ضاعت الأندلس بعد موت ابن خلدون ب 80 سنة فقط فدي بادرة خطيرة وقضية كبيرة ينبغي أن نتصدى لها بكل قوة آه اللغة العربية إيه كمان حبيبي في الله هل بس الإجهاز على أركان الهوية الإسلامية ده بس لا ده هم ليهم أشياء أخرى كثيرة من ذلك المؤامرة على المرأة المؤامرة على المرأة إيه المرأة في إيه؟ في دعوة تحرير المرأة سبحانك ربي شيء عجيب جدا حد قال لكم إن المرأة عندنا مكبوتة حد قال لكم المرأة عندنا حبسنا حد قال لكم إن إحنا ساجنين المرأة إيه تحرير, تحرير المرأة من إيه تحرير ولا تحرر هم يقصدوا بقى تحرر المرأة تحرر المرأة من القيم والمبادئ والأخلاق والدين والصلة بالله تبارك وتعالى إنما تحرير المرأة من إيه؟ ده احنا عندنا المرأة في العين وعلى الرأس ودي عقيدتنا وده شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن تولد البنت يحض على إكرامها بأشد أنواع الحض من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين يبقى جار النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لأنه رب بنتين فأحسن إليهن أو إليهما طب وبعدين البنت اتجوزت دخل زوج في حياتها يوصي الزوج وصية غالية جدا جدا اتقوا الله في النساء استوصوا بالنساء خيرا فإننا هن عوان عندكم ويقعد يوصي النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما يموت عليه الصلاة والسلام الست كبر خلفت وابنها كبر يمسك الولد ابنها يقول له آه، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى والتانية والتالتة للأم الرابعة للأب فالمرأة بنت في عين أبيها وعلى رأسه والإحسان إليها وإنه يخليها تبتسم دي من أعظم القربات إلى الله كل بسمة يدخلها أب على بنته بتقربه من النبي عليه الصلاة والسلام جوارا في الجنة كل ابتسامة يدخلها على بنته طيب يجي الزوج لما تكرم زوجتك يحبك النبي ولما تهين زوجتك وتزعل زوجتك يكون خصمك في الآخرة لا أبوها ولا أخوها بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجي الولد الولد ابنها ابنها من أعظم الناس عليك يدا أيها الرجل أمك أعظم الناس فضلا عليك يا أمك أمك قبل أي أحد قبل أبيك وقبل الدنيا كلها فده هو ده الإسلام يعني المرأة منذ أن تولد من أول ما تتولد وهي بنوتة صغيرة في عين أبيها وفي وعلى رأسه وتتجوز قرب إلى الله إن الزوج يحسن إلى زوجته تخلف ده البر ده من أعظم الصلات ومن أعظم العبادات ومن أعظم القربات بعد توحيد الله عز وجل فعايزين أكتر من كده في عين الرجل وعلى رأسه وإكرامها قرب إلى الله يبقى تتح- تتحرر من إيه تتحرر ده درة ده جوهرة ثمينة في الإسلام فدعوة تح- تحرير تحرير إيه بقى أيضا من الحاجات دي كمان المساواة بالرجل الكلام ده كله كلام بيستعملوا العدو قال يعني المرأة مظلومة يا عيني مظلومة و- و- فعايزين نسويها بالرجل انت لو هتسويها بالرجل في الحقوق والواجبات ده قمة القهر والظلم للمرأة شايفين دلوقتي طب ساوي, ساوي ال- من مساواة الرجل بالمرأة لما بيجي تيجي تجوز بنتك أخي في الله أختي في الله لما تيجي تجوز إيه بقى ب- ب- شايفين الم... من من ثمار المساواة المرة هنجهز البنت ال... الأب كان زمان الأب مش بيشتل زواج البنت هم ده في الشرع إنما دلوقتي الهم الكبير إنك تجوز بنتك ت- ت- تجهيز البيت الشقة بتاعت ال- العريس نص التجهيز على العريس والنص على العروسة سبحان الله الع... بس وبعدين تتكتب ورقة كده اسمها القايمة و- وحاجة كده مؤخر أم، يعني آه، عشرين تلاتة حسب بقى الناس اللي بيكتبوا وخلاص هو ده كل لا خدت فلوس في ايديها ده بالعكس ده غرم ابوها والدها ممكن يكون استلف ممكن يكون الكلام ده كله الكلام ده كله آه، شيء مش شرعي اساسا الشرع ان انت عايز تتجوز جهز بيتك تجهيز كامل وادفع للعروسه مهر كمان تتملكه دلوقتي تدي لها مهر بس هو ده اللي انها بقى مساواه المراه إن هي راس براس خلاص ايه اجنوا بقى ثمار المساواه فالمساله مش م... ايه مساواه الم- هي المراه مظلومه ده المراه في عين الرجل ده المراه على راس الرجل وكمان القومية النسائية ودي أسوأ ما فيه القومية النسائية يعني ايه القومية النسائية انت إيه إيه تقعدي جنب النصرانية واليهودية والبوذية والمجوس والمجوسية وكل حاجة كلكم زي بعض كلكم نساء كلكم نساء زي بعض مظلومين زي بعض ومفروض لكم حقوق زي بعض لا الشرع مش كده طب هي لما تقعد جنب البوذية طب ما تاخد أخلاقها وهتاخد لما تقعد تاخد عقائدها لما تقعد جنب الملحد طب ممكن تلحد والمرأة اللي قاعدة جنبها ما, ما عندهاش أخلاق ما عندهاش وازع من دين متحررة بتعمل كل اللي هي عايزة طب ما ده مؤداه فساد المرأة فدي قضية المؤامرة على المرأة ق- مؤامرة خطيرة جدا جدا عروا المرأة وخرجوها من بيتها و... واستعملوها سلعة آه، آه، آه، رخيصة إنما هي المرأة في الإسلام معززة مكرمة كنز في كنز ثمين في عين الرجل وعلى رأسه منذ أن تولد لآخر لحظة في, في, في حياتها يبقى دي مسألة المؤامرة على المرأة حاجة تانية كمان الإغراق المادي في تجنيد العملاء وده أمر يعني والعملاء والجاسوسية يعني جاسوس واحد يبقى مثلا في دولة زي مصر أو الأردن أو العراق أو مصري أو عراقي أو أردني أو أي دولة يعني وأصوله بلده أهله وانتمائه وفجأة نلاقيه بتجسس على بلده لصالح جهات أخرى طب إيه اللي إيه اللي وصل البني آدم ده إنه يبقى عنده الخيانة العظمى دي إيه اللي وصله ده ادوله ملايين الدولارات وما كانش لاقي حي- أي حاجة خالص طب بس انت عشان حفنة من الدولارات ممكن تموت وتسيب كل حاجة تبيع, تبيع عقيدتك تبيع بلدك تبيع كل حاجة تبيع مبادئك الإغراق في, ال- في الأموال ومنظمات المجتمع المدني والحاجات الخطيرة جدا ربنا يكفينا الشر أيضا تعلية الطائفية حضرتك ال- ال- المد الشيعي القوي لتعميق الطائفية مساندة ال- ال- أعدائنا ل- للشيعة بالذات وفي شغل كده بينهم آه، آه، سر كده وحاجات ما بتطلعش وممكن يبقى ظاهر على السطح أيوة أمريكا عدوتنا وإسرائيل عدوتنا إنما الحقائق غير كده مختلفة تماما عن عن كده والعدالة وال والشعوب المقهورة ويطلع آه، ب- بتاع آه، حزب الله حزب الله طب, طب ما تعمل نفس القصة مع سوريا مش ت- تساند النظام النصيري الظالم الذي يذبح فيه العزل العزل لو عايز عدالة طب ما تعمل العدالة خليك آه، متوازن النفسية خليك بني آدم سوي خليك طبيعي إنما أنت كده غير طبيعي غير سوي فأنا بقول حبيبي في الله دي كل دي مؤامرات وكل دي خيوط من خيوط المؤامرة ومش دي بس ده في غيرها كتير إنما أنا هكتفي بهذا القدر راجيا الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى وأن يبصرنا بالحق الذي يرضيه وفي نهاية كلامي عايز أقول إحنا ال- ال- ال- المشاكل اللي إحنا عايشينها مش بس السبب فيها المؤامرات ده السبب الرئيسي الكسل والنوم وقلة الأخذ بالأسباب وإحنا نفسنا ضعفنا في عقيدتنا وفي ديننا وفي صلاتنا بربنا وعلى قدر الضعف على قدر تسليط العدو علينا فاحنا عايزين ننتبه للمؤامرة وفي ذات الوقت العمل الجاد كن إيجابيا أسأل الله تبارك وتعالى أن يولي من يصلح وأن آه، يعني يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدعو الله عز وجل في نهاية لقائي أن يبارك في قناة الرحمة وفي جميع العاملين عليها وفي جميع القنوات التي تخدم شرع الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى كقناة الحكمة وقناة الحافظ وقناة الناس وكل القنوات التي تخدم دين الله وتخدم هذا المشروع المشروع الإسلامي وأن يحفظ هذه القنوات كلها من كل سوء ومن كل أذى وأكتفي بهذا القدر وأنا عايز أقول لكم إني بحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الله